أهلا بيكم في الموسم الثالث من موضوع عائلي جدا أنا حنان عز الدين مؤسسة The Family Hub الموضوع عائلي جدا بيتكلم على كل حاجة بتحصل في البيت وبنحاول نلاقي حلول منطقية وعملية أي حد فينا ممكن يعملها خليكم معانا عشان الموضوع عائلي جدا رمضان بالنسبة لي حالة آه، لمة البيت ولمة العيلة بنزوق الدنيا بنقعد شهور ما بنشوفش ناس معينة ونيجي كلنا نتجمع على ترابيزة سفرة واحدة في قعدة واحدة في لمة واحدة بس الحقيقة الناس لما بتبقى مغتربة أو بتغير ظروفها أو بيحصل حاجة مختلفة في العيلة وفي البيت الأجواء دي بتاخد شكل مختلف وأنا واحدة من الناس اللي عديت بيهم لظروف مختلفة سواء كان ظروف سفر أو ظروف عيا أو ظروف حاجة اتغيرت في الأسرة بس في الآخر رمضان بيبقى على علاقتنا بربنا وازاي نقدر نعلم ولادنا ان مهما كانت الظروف مختلفة ان احنا لازم نلاقي ثغرة نقدر ايه نقرب بيها من ربنا فالنهاردة بقى ال- الحلقة مختلفة شوية احنا ثلاثة مع بعض الاتنين الموجودين ناس قريبة قوي قوي قوي لقلبي أم، انتوا عارفين انا عايشة في دبي ومصرية وعندي ولد عنده 16 سنة ومتجوزة معانا بقى رضوى موسى رضوى كانت معانا في season 2 لما كنا بنتكلم على آه، مش مجرد ام و... وانا م... وحاجات تانية كتير وكانت من الحلقات اللي فعلا فعلا ناس كتير قوي بتحبها هبقى احط لكم اللينك بتاعها في ال bio اللي عايزين تسمعوا تاني ورضوى عايشة في امريكا وبتشتغل متجوزة ومعاها ثلاث اولاد اتنين في سن ابني كبار وواحدة صغنونة قوية صغيرة عندها سبع سنين وبعدين معايا معانا بقى النهارده كمان آية الرخاوي وآية برضو من الناس القريبة قوي قوي قوي لقلبي وعندها بيزنس بتاع modest wear لبس بجد خطير هبعت لكم كل الحاجات دي هحطها في هحطها لكم في ال bio وعندها دلوقتي blog اسمه be the soul فبتتكلم بقى من القلب كلام مش قادرة احكي لكم فأنا بجد مبسوطة إن إحنا النهاردة هنتكلم على أجواء رمضان وإزاي نستعد ليها مع رضوى ومع آية وهنحاول على قد ما نقدر ندي إضافات كده لكل السنين آم، إحنا بقالنا سنين أنا ورضوى وآية بنعمل القصة دي مع بعض من أيام ما كانوا ولادنا لسه فسافيس صغيرين لحد ما هم دلوقتي كبروا فيا رب النهاردة الحلقة توصل لكم بجد من القلب لأن إحنا فعلا مبسوطين رضوى وآية منورينا النهاردة hi حنان hi آية حبيبة قلبي يا حنان أنا مبسوطة مبسوطة إني معاكو أوي أوي أوي أوي أوي I'm so happy and blessed كده إن أنا to be a, a part of this وانا والله same انتوا عارفين انا I look forward لل conversation بتاعتنا دي كل سنه بالذات بالذات بالذات على رمضان بنبسط قبليها قوي يعني انا بجد انا مبسوطه جدا ولما الاول قعدنا كده هنج... أنا محتاجه برضو اقول disclaimer جامد يعني ان الساعه دلوقتي الساعة 12 بالليل بتوقيت الامارات عندي الساعه 12 الظهر بتوقيت رضوى في امريكا والساعه 10 بالليل بتوقيت ايه واحنا كلنا بناس بتشتغل وكلنا عندنا اولاد ومسحولين طول اليوم فالحلقه دي عشان نقدر نعملها احنا الثلاثه خدت مجهود جامد يعني فان شاء الله يا رب تنفعكم نبدأ بقى الأول أنا عايزة أبدأ بالسن الصغير وفكرة بقى رمضان اللي موجودة في بلاد مختلفة لأنه مش اه أنا مثلا لما كنت عايشة في مصر كان بالنسبة لي إنه في نظام كده بناكل كنافة وبنحط الفانوس وفي حاجات كده إيه أساسية بس الواحد لما بيبقى مغترب أو عايش بره بلد الدنيا بتبقى مختلفة فأنا هبدأ الأول برد ب- بآية عشان أنت يا آية عايشة في مصر وجوه مصر وكل حاجة ايه اكتر حاجه لو قلت لك اكتر حاجه بتعمليها عشان البنات تستعد لرمضان هتبقى ايه وبعدين ناخدها كده بقى بالدور
آه بصي إحنا طبعا إحنا لازم ن decorate البيت نزينه okay ده ده أساسي مش option آه في فرحة معينة كده ما البيت كله بيبقى يتقلب بقى زينة رمضان وفوانيس رمضان وال mood ده آه، وبنقعد مع بعض كده قاعدة كل واحدة تقول ايه ال target بتاعها في رمضان ايه اللي هي مم.
نفسها تطلع منه من رمضان حاسة ان هي احسن فيه آه، انا و- وهنا وليلى وباباهم بنقعد كده كل حد فينا ي brainstorm مع بعض ونشوف ايه اللي عايز يركز فيه وايه اللي عايز يعمله عشان يطلع من رمضان حاسس ان هو طلع بحاجة جديدة حلوة هو هيبقى مبسوط بيها وربنا هيبقى فرحان بيها كمان الله احنا احنا نفس الكلام تاني رضوى برضو نفس القصه
اه احنا برضو بنعمل making sure ان احنا والصراحه بقينا conscious قوي يعني بقى عندنا كده وعي ان احنا ما نزنقش ال conversation دي قبل رمضان ب 48 ساعه يعني برضو بقت تفرق قوي ان احنا لما بنلاقي نفسنا اتسحلنا في الحياه كده وهوبا ايه ده ده احنا محتاجين نطلع الفوانيس ويلا بسرعه ندكور لا هي بدات تبقى ايه سيبكم الديكور الديكور عادي هما اربع خمس بوكسات قاعدين في الجراج هنطلعهم نفرشهم وهناخد اللحظه واللقطه مع بعض بس هي القعده بتاعت رمضان السنه دي بقى عايزين نعمل فيه ايه مختلف بقينا بنبدرها شويه يعني كنت لسه انا وجوزي بنتكلم محتاجين نعملها الاسبوع ده فيبقى لسه فاضل اسبوع او 10 ايام على رمضان بحيث ان الولاد بياخدوا وقتهم في التفكير ما يبداوش يحسوا ان انت ايه رميتي رأيتي.
عليهم حاجات وتاني يوم قاموا صاموا فبتختلف بقى وبتغيري بقى الجولز يعني بيبقى كل واحد في ولادي مختلف في فيهم اللي بيتكلم عربي احسن من التاني في منهم اللي مش عارفه عايز يصلي في الجامع اكتر في منهم اللي ما بيدعيش كفايه وهكذا بقى بتختلف بس ديفنتلي هي حاجه اساسيه كل سنه آم، من الحاجات اللي بتهيألي بتبقى مهمة قوي هي زينة البيت على قد ما الموضوع لناس كتيرة يبان تافه بس هو بيفرق تماما في المعنويات وفي الأجواء يعني أنا بحب قوي لما أروح عند لو عندنا مثلا أصحاب مسيحيين عند وقت كريسمس ويبقوا مزوقين البيت وحاطين الشجرة وحاطين مش عارف إيه بتدي أجواء حلوة وإحنا لازم ولادنا كمان بيبقوا مبسوطين بيها الشجرة بتبقى منورة وفيها هدايا تحتيها بتبقى برضو حاجة إحساس لذيذ وانا بحس انه مهم ان احنا زي ما بنحترم ثقافات ناس مختلفة which is completely حاجة جميلة بس برضو احنا لازم ولادنا يحسوا انه آم، لا البيت بيبقى شكله حلو والبيت بيبقى شكله مختلف وبيبقى فيه كده آه، الوان معينة بنبقى حاطينها آه، مفارش و... و... ومخدات لا الدنيا لازم تبقى شكلها حلو يعني الدنيا كلها كده مبهجة وعايزه ابدا بقى بحاجه صغيره اسالكم السؤال ده رضوى ولادك صاموا امتى انت عايشه في امريكا فالدنيا مختلفه بالنسبه لك خالص ولادي بدأوا يصوموا آه، مثلا ساعتين ثلاثة في اليوم من أول مثلا سبع سنين ست سنين وبعد كده بقينا السنة اللي بعديها لو صدفت إن رمضان جاي في أجازات ومفيش مدارس نبدأ نطول اليوم شوية لحد العصر وكنت بعمل لهم بقى تشجيعات يعني rewards وبتاع آه، قبل ما يبلغوا الكبار الصغيرة لسه ما بتصومش الصغيرة لسه بتصوم ساعتين ثلاثة في الموضوع على قد ما تقدر في ال weekend أو كده وساعات بقى ترجع من المدرسه بعد ما تكون كلت وشربت واليوم تقريبا قرب يخلص تقول لك طب انا هصوم معاكم لحد المغرب بقى فهي تصوم آه.
ساعتين كده قبل المغرب الكبار لا قبل ما يبلغوا بحوالي سنه كانوا تقريبا كل واحد فيهم بيصوم completely كنا وصلنا ان هم بيصوموا اليوم كامل آه لما آه وصلوا لمرحله البلوغ اتكلمنا معاهم ان انتوا دلوقتي بقيتوا مسؤولين فاحنا ما كناش ما كانش ينفع ان احنا مره واحده نخليكم بتصوموا صد رد كده فكنا انتوا اتحضرتوا انتوا جاهزين فكان قبل سن البلوغ بتقريبا سنه كانوا خلاص بيصوموا رمضان كاملا يعني بس كانوا متعودين يعني خدوا اه الموضوع من تحت بدأنا لفوق السنة- بدأنا لحد الظهر وبعد كده في ال weekends ممكن نمسك نفسنا شوية عشان احنا قاعدين في البيت فمش تعبانين ومفرهدين فلحد العصر وبعدين يوم تاني يقولوا ايه طب ايه ده ده احنا ممكن نكمل لحد المغرب انا عايزة اجرب زيكم وحاجات كده فبدأت من سن سبع سنين تقريبا او ست سنين آه وعلى سن عشرة عايزة اقول ان هم بقى عندهم القدرة الجسدية ان هم يصوموا اليوم كامل اه فبقى ب- هم اللي من نفسهم بيختاروا آه، ما كنتش بجبرهم ولا بضغط عليهم ولو ما صاموش عادي بس السنه اللي بعديها لما بدانا نخش في مرحله البلوغ بدانا نتكلم في ان لا خلاص احنا كده بقى بقينا جاهزين ومستعدين ونبدا بقى نجهز جسمنا للموضوع ده بقى فرد مرحله بقى البلوغ خلاص كانت خلاص على طول جاهزين اه يعني بيصوموا اليوم كله حلو قوي ايه
آه، حاسه ان انا شبه رضوى شويه يعني آم، آم، بس مش مش ستة او سبعة لا حاسه كانوا اكبر شويه مم.
آم، يمكن كانوا عندهم 8 سنين حاجه كده لما ابتدوا آه، وبرضو كانوا بيصوموا شويه وبعد كده يكملوا فطار وبتاع بس آه، الحمد لله السراوندينجز بحسها بتفرق قوي طبعا لما يكون عندهم قرايب كازنز في نفس السن ويشجعوا بعض كلنا رايحين نفطر عند الجد والجدة وهيفطروا مع بعض لما بيكون صحابهم في المدرسة بيتسابقوا ايه ده انت صايم ايه ده ايه ده؟ يعني عارفة تحسي ان في تشجيع كده فهم حتى من قبل ما حتى يبلغوا تحسي ان هم لا they're excited ان هم يخشوا في التشالنج دي مع الناس اللي حواليهم و- ويجربوا فالحمد لله هي مشيت تدريجيا بس آه، الحمد لله it came to a good way آه، أول ما كان عليهم صيام it went آه، الحمد لله smooth يعني احنا كنا بنعمل زيكم بالظبط بس كنا بنعملها اكشلي بالعكس يعني كنا ب... بنبدأ من المغرب آم، فمثلا لو المغرب الساعة 6 فنبدأ ايه آه، على الساعة 5 نو- يعني أول ما بدأنا خالص كان يحيى قبل ما يتم ست سنين يعني فكنا بنبدأ مثلا ايه على الساعة 6 المغرب فخمسة نوقف أكل ونعمل خمسة وست وأنا أصلا ساعتها بقى ابني ده ما كانش بياكل خالص أصلا يعني هو كانت أكبر مخيله في حياتنا ان الولد ما بياكلش يجي بقى الساعه 5 يقول لك يحيى بقى انت تبدا تصوم من دلوقتي الساعه اللي جايه يقول لك اه جعان بطني مش قادر كده الاكل بيبدا ينزل عليه بس هي فعلا كانت تدريج فليه بقى كنا بنعمل كده وده طبعا دي وجهه نظر يعني مش حاجه أم، عشان لما نيجي نقعد عن على ترابيزه السفره نفطر مع بعض سواء كنا لوحدنا في البيت او معانا ضيوف او كده يبقى في فكره انه السليبريشن ان احنا بنفطر سوا كسره الصيام آه بايه اه وايه هو الدعاء ونقوم نصلي المغرب سوا ويعني كانت دي كانت الفكره وكانت بقى هو كان بيبقى متحمس جدا ان هو يا حبيبي فاكر ان هو واخد الثواب الكامل بتاع اليوم وعايش بقى لحظه اللحظه دي فدي كانت بالنسبه لنا كانت كده فبدانا برضو زي ما زي ما انتم بتقولوا بالظبط تدريجيا فالساعه بقت ساعتين والساعتين بقوا ثلاثه وكده وكنت عايزه اقول برضو على قصه ان لما بدانا نصوم ده كنا احنا ساعتها عايشين في السعوديه بعدين قعدنا ثلاث سنين هو برضه بيصوم في مصر على على أس- على حس ال surroundings اللي انت بتقوليه يا ايه فدي كانت بالنسبه لنا سهله جدا لان الفصل كله صايم امم الصحاب كلهم صايمين so يعني فاهمه وكل الناس صا- يعني خلاص فكان ده بقى ال environment لما طلعنا بقى سويسرا كان هو بيتم تسع سنين لا كان الوضع مختلف تماما لان احنا مم.
فجاه بقينا لوحدنا احنا بس اللي مم.
صايمين مم.
فكان هو هنا definitely رضوى وانتي عندكم challenge اكبر بكتير قوي اه من من ان احنا عايشين في مصر فال mood كله شبه بعضه اكيد ال challenge عندكم اكبر بكتير مفيش لا انا مقارنة كمان عندي challenge اكبر من كده وهي ان يعني ممكن خلاص هما بقوا دلوقتي برضو خلي بالك يعني قدام ربنا بقى انت لو بتقولي انا صايم طول النهار بس انت رحت المدرسة وخدت قطمة هناك انا انا عملت بق مسؤوليتي ميه بق ميه أش- بس أش- اشك ان هما بيعملوا كده لسه بس اكيد اكيد ضعفوا at some point لان كل اللي حواليهم اكلوا وشربوا بس اللي انا اه عارفاه ان هم لا بيبقوا في صايمين اليوم كله خلصانين مش قادرين بس ال challenge الاكبر مش بس ان الناس كلها بتاكل وبتشرب حواليهم ومفيش رمضان اصلا هو ممكن بقى ان ستراكشر اليوم ما بيتغيرش صح فهو لسه التمارين وال... وال... والبطولات والحاجات دي شغاله في وسط اليوم عادي امم انا عايشه في امريكا في مجتمع مختلف تماما عن المجتمع بتاعنا والولاد عندي بيتعرضوا لحاجات كتيره جدا من سن صغير مختلفه جدا عن تقاليدنا وعندنا فلما يكونوا هم متعرضين لحاجه عكس كل حاجه احنا بنؤمن بيها او حاجات مختلفه عننا تماما وابص الاقيهم بيبذلوا مجهود ان هم لسه هيروحوا الجامع يوم الجمعه لسه عايزين ينزلوا صلاه بالظبط التراويح عايزه اصلي مش عارفه يوم اتنين او خميس اشجعهم ما اقفلهمش ما اجيش في ايام احنا آه، فعلا يعني آه، ال- فعلا القابض على دينه كقابض على جمره من النار واقول لها اصل انت لو ما لبستيش جيب في الجامع صلاتك مش هتتقبل كتر الف خيرها انا انها بشوف قامت الناس لسه تحت الجامع عايزه اقول لك عارفه آه، احنا آه، عندنا ال- ال- في ج- مسجد جوه الكومباوند بتاعنا بيصلي التراويح literally في ثلث ساعه يعني هو ع- صلاه الج- العشاء وبعدين التراويح في ثلث ساعه خلاص ده تربو ده ده تربو بتاع الكربه خاطي ده بس تربو عايزه اقول لك بتاعنا صوت صوته حلو جدا جدا و و و وهايل بقى في ايه وانا هقول لك بقى هايل في ايه مم.
هايل ان الولاد بيروحوا الصلاه ليه الايام هما اللي مبيبقاش عندهم بيزهقهم تم... بالظبط الايام الراجل ال- المسجد نظيف المسجد نظيف فله آم، بيقدروا ان هم يروحوا يقول لك ايه الايام اللي ما عندهمش فيه فيهم تمارين بيروحوا يصلوا تلت ساعه كلهم مع بعض شله okay وبعدين بيروحوا يلعبوا كوره فيجي بقى حد سخيف مثلا يبقى احنا عاملين فطار فال- والولاد ال boys يطلعوا وال- والبنات حتى معاهم يطلعوا يصلوا وبعدين يروحوا بقى ينطلقوا بعدها يعملوا اللي هم عايزينه هم صلوا تراويح تلت ساعة بس هم صلوا تراويح يعني هو ده habit ده habit وعادة مهمة جدا جدا جدا خلاص فيجي بقى حد سخيف يقول لك ايه ايه تلت ساعة دي هتتحسب تلت ساعة هو ايه طبعا تتحسب انا مين مين اللي هي- مين اللي هبعتوا لك note جا- جالك ميم ايوه بيقولوا كده فعلا ويروحوا ايه محب- محطمين بقى العيال ايه يعني هو انت طبعا ما انت اكيد رايح التلت ساعة دي عشان بعد كده تروحوا تلعبوا كورة فلنفترض اه فلنفترض ان ايوه هم بيعملوا كده فعلا يعني هم عايزين يهربوا من قعدة ايوه ايه الكبار المشكله في كده على ايه فكره المشكلة؟ ما احنا بنينا عادة بعد شوية هيبدأوا يتلذذوا في الصلاة بعد شوية هتبقى ايه ده انا كنت بصلي تراويح وانا كبير و... وانا صغير وافتكرت وبعدين هعملها بعد كده من نفسي ال- الركعة بتجيب اتنين وبتجيب عشرة وبتجيب عشرين سؤال بقى مهم آية انت بدأتي الكلام بتقولي ان احنا بنقعد بنعمل مع بعض خطة في البيت
امم ايه ايه بقى الخطط يعني ادينا كده فكرة من الخطط
لا هي مش خطة هي كل واحد بيقول لي هو نفسه يعمل ايه يبقى يطلع من رمضان حاسس انه عمل ايه جديد آه، حس ان هو آه، حس يعني في كذا امباكت في في ح- في الحياه حلو عمل ايه آه، لنفسه جديد في رمضان عاده جديده هو مبسوط بيها حس ان هو كان عايز يغيرها آه، سواء حاجه عايز يبطلها او حاجه عايز انهانست ويشتغل عليها و- وتبقى عاده عنده صح عمل ايه عشان ي- ي- يقرب من ربنا مم.
آه، و... و... وازاي الحاجه اللي عملها دي جوه رمضان هيقدر يحاول يكمل بيها بعد رمضان حلوة مم.
قوي هو ده اللي بنحاول ن... كل واحد بقى ب... ب... ب... مع... مع كل طبعا مع فرق السن كل واحد بيبقى عنده بقى targets مختلفه يعني بس آه، كل واحد بي... كل واحد بيقعد بقى ي... ي... ن brainstorm مع بعض كده آه، يعني مثلا لو في الحته الدينيه نقول كل واحد عايز يقرا قد ايه قران في اليوم آه، طب اللي عايز يقرا قران ده عايز آه، يقرا التفسير ال- ال- الصفحه اللي قراها النهارده مثلا آه، عشان يفهم ربنا كان عايز يقول لنا ايه طب انا عايزه اعرف عن سيدنا محمد اكتر هل ه... ه... يعني في كتب معينه كده نحطها ونشوف احنا النهارده هنقرا الكتاب ده بكره هنقرا الكتاب ده صفحه at least من كل حاجه بس آه، تاخدي كده bits and pieces من من كل حاجه عشان تحسي ان انت طلعتي كده حاسه ان انت الحمد لله يا رب انا حاسه ان انا طالعه ب... ب... بشويه معلومات بإنجاز حلوين كده واخد منها ايه بقى يكمل معايا تحفة تحفة حلوة قوي ايه حلوة قوي قوي انت عارفة ايه انا عاجبني ايه في اللي انت بتقوليه ده ان هي الفكرة امم very simple امم فعشان هي بسيطة قوي فهي هيجي منها يعني هقدر انفذها عشان هي أم، انا مش مكلكعة الدنيا وبقول لهم لازم تعملوا ولازم تختموا ولازم ت... يعني مش بك...
خالص بالظبط خالص انا بالظبط بقول it's حاجة the meaning بسيطة اكتر من ال quantity quality اكتر من ال quantity يعني والله والله لما بنركز عامة في الحياة و I think كلنا بنجربها لما بنركز في ال quality اللي احنا بنحطه في الحاجة ال quantity بتيجي لما هركز ان انا هبقى بس عاملة حاجة ده definitely بجودة وبقلب الواحدة بتجيب اتنين وبتجيب عشرة بس أبدأ زي ما بدأنا مع definitely أولادنا في definitely الصيام إن إحنا بدأنا بنص ساعة وبدأنا في ساعة وهم صغيرين مفستكين خمس ست سنين سبع سنين وبعد كده بقى الساعة اتنين واتنين بقوا عشرة لحد ما بيقدروا الحمد لله يا رب يصوموا يوم كل يوم كامل فهي هي بالظبط الفكرة امم إنه بالظبط ال small win إحنا دايما بندور على ال small win عشان small win هتجيب a bigger win بعد كده بالظبط يعني كل حد بي- بيبقى عنده سبحة بيختار سبحة لون آه، في رمضان ويبقى اه آه، ان شاء الله تقول عشر مرات اي حاجة بس آه، نبقى عندنا target كده عايزة تسبحي تقولي ايه النهاردة طب انتي حاسة ان انتي ربنا بيدلعك قوي قوي طب انتي عايزة تقولي لربنا ايه الحمد لله آه، فاللي هو طب يلا آه، بتبقى كده اللي هو طب واحنا في العربية رايحين من هنا لهنا كل واحدة تدعي دعوة كده جوه قلبها تشوف هي آه، عايزه تدعي بايه وتسبح التسبيحه اللي هي نفسها عايزه تستغفري ربنا حاسه ان انت عايزه تقولي الحمد لله على حاجات كتير ربنا دلعك بيها عايزه تقولي آه، اللهم صلي على سيدنا محمد ع- العدد اللي انت عايزاه whatever فاهمه حلوة و plus قوي بقى ايه ان الفكرة احنا دي بنحاول ان احنا نشوف آه، ان احنا يبقى عندنا آه الحمد لله احنا ع- ساكنين في حته بيبقى جنبنا في اطعام في رمضان مم.
كل يوم ف آه، وده بيبقى the happy happy month بتاع ان احنا بنتجمع كلنا ونعمل الاطعام ده بيبقى يعني بنستناه من السنه الله للسنه ف I'm jealous احنا ما عندناش حاجة احنا ما كده اه عندناش برضو احنا ما عندناش
بس why don't you try and آه، انتوا تت- تبتدوا بجد اصل على فكره انتوا ممكن تبتدوا حتى آه، انا اه مش عارفه احنا ممكن we're not توزعوا على allowed مين او بصي فين هو احنا او احنا we ايه are احنا في بنعملها اه الامارات we are بطريقة not بجد allowed we are في الامارات we are اه not اه غير allowed امريكا برضو مم.
مختلفة امريكا احنا ممكن نعمل حاجة امريكا احنا بن بيبقى لو مثلا طبعا انت بتتكلمي على اطعام صائم فاحنا throughout the year ممكن نعمل حاجات اه للهوملس تمام الهوملس دول بقى بن- بنروح وبنعمل مم.
لهم بوكسات اكل ونديها لهم وبتاع بس على فكرة اطعام الصائم شخصيا آم، الحاجة الوحيدة اللي احنا مم.
مسموح لنا نعملها هو ان احنا ن sponsor آه، ندفع ثمنها through جامع والجامع يجيبهم كلهم ويبقى احنا فيه كمان تصاريح اه معينة وهو اللي بيطلع الأكل بس احنا احنا ما كمان نقدرش بإيدينا نمسك أكل ولا نقدم ولا نعمل ولا ولا والنبي لو قلت أنا اه لابسة لابسة hazmat suit يعني تقول لهم هغطي شعري وامسك الجوانتي ومش عشان عارفة- hygiene wise يعني
ايوه it's codes it's code it's the food code كده ان انت يو كانوت هاندل فود لازم آه.
آه، حد متخصص ومطعم متخصص فانت لو عايزه جهه تكتبي صح اه بالظبط حاجه مهمه قوي آه انت قلتيها يا رضوى وانا عايزه أرج- ارجع تاني للموضوع ده انا عارفه الناس كتير قوي عايشه معانا آه sorry انا عارفه ناس كتير قوي سامعانا عايشه بره بلدهم وعايشه في بلد مش مش مسلمه آم، فكره انه ان الناس بتشتكي طول الوقت من اصل انا صايم فما اقدرش اشتغل اصل انا مش هقدر اعمل كذا عشان انا صايم دي نقطه مهمه قوي قوي قوي لانه انا فاكره لما كنت بشتغل في في سويسرا فكنت بدرس فانا اصلا مم.
شخص بيشرب ميه وشاي اخضر طول الوقت فانا طول الوقت عندي فلويدز داخله جسمي وطالعه طول الوقت مم.
فطبعا لما ببقى صايمه ببقى بدرس طول اليوم وبتكلم كل طول اليوم وما بشربش فما مم.
كانتش بتبقى سهله بس انا كنت بحط في- يعني فوق نفسي كده انه لا انا لازم ابين للناس انه اه انا انا صايمه بس انا قادره اشتغل زي زي اي حد خالص وكنت فعلا محدش عمره بيحس ان في مشكله ان حنان صايمه ولما درست هنا في المدرسه اللي انا كنت بدرس فيها هنا انا كنت المسلمه العربيه المصريه الوحيده اللي بدرس في المدرسه okay في الامارات فكنت كنت بعلمهم يعني ايه صيام لان هم ما كانوش فاهمين المدرسين شايفينهم الولاد عندنا ولاد كتيره كان صايمه بس مش عارفينه من actually حد صاحبهم او حد كبير يعني فدي مهمه قوي لاولادنا ان هم يشوفوا انه انا representative او انا رمز بم- انت بمثل قلتي الكلمه الصح مم.
انا بمثل آم، مش بس بم... انا بمثل بلدي انا بمثل ديني انا بمثل ال culture بتاعي انا بمثل كل الحاجات دي فلازم ابقى يعني ما ينفعش ان انا ابقى قاعد طول الوقت بستعمل الصيام ده كحجة اني ما بقاش بني ادم منتج في المجتمع اللي انا فيه وده اللي احنا بالظبط كنا بنقوله بالظبط.
ليحيى لما كان بيبقى عنده ماتشات انت عندك ال option ان انت تقول للمدرب بتاع في substitutes على فكره في ناس ب- بدلة ممكن ينزلوا مكانك فانت ممكن تروح تقول للمدرب انا مش قادر العب النهارده انا النهارده انا ضغطي واطي انا مش قادر وده حقك انك تعمل كده فهو كان مش بيقول لك ايوه لا انت you're bringing a good point لان هو كان بيبقى حته آه، ان هما برضو الولاد بيبقى عندهم الصراع بتاع انا مش عايز عشان انا صايم بقى ابقى مش زي الباقيين او كده بالظبط بس انت بت balance ي انك على فكره هو ده حقك number 1 بس number 2 انا انا حاسه قوي باللي انت بتقوليه ايه بقى ممكن تقول لنا اكتر لاني انا كميه الحاجات اللي انا ممكن اكون بسمعها من ناس مش في امريكا مش عايزه احدد قوي مش في امريكا اللي هو حته ايه آه، بعد رمضان يا مدام بقى ان شاء الله نتقابل بعد العيد ايوه انت هتعمل ايه 30 يوم يعني انت 30 يوم الجايين ايه الخطه بتاعتك في الحقيقه يعني في 30 يوم من عمرك هيروحوا هيروحوا بعدين انا لا بالنسبه ضن لي انا بالنسبه لي ايوه طب انا فين ال representation اللي انا عاملاه بالعكس انا بنبسط قوي ان هم لما بسمع يعني انا مثلا بعمل افطار ل... ل... لاصحاب ايه الصغيرين كل سنه انا بدات مم.
بالموضوع ده من ايام ما زين وملك كانوا صغيرين سبع ثمان سنين بعمل حفله وبسميها كده kids only افطار ايوه انا تمام كمان انا بعمل نفس الحاجه no adults بعمل لهم arts و crafts وحاجات من ال Islamic studies ومسابقات ومش عارفه ايه وبتاع وما ببذلش مجهود في الاكل خالص العيال دي بيتزا وعصير بيبقوا زي الفل فالحفله الولاد they look forward to it كل سنه ومش عارفه ايه ال comment بقى اللي انا بقيت بسمعه من العرب specifically بجد ربنا يديكي الصحه ان انت اصلا صايمه وقادره تعملي اي حاجه انا بالعافيه باكل ولادي انا وانا مش عارفه كمان انت ازاي عزمتي كل العيال الصغيره دي دي حاجه ال comment لما يجيلك من ال Muslims ال converts اللي هم مالهمش دعوه بال concept ال- ال- العربي او بال tradition العربي يقولوا لي ايه very inspiring ان انت وانت صايمه قادره تعملي ده وده وده وده وبرافو بجد حمستيني ان انا اعمل كذا بصي هو نفس ال... نفس مايند سيت ال comment بس مع اختلاف ال mindset
yep. بس احنا لازم نشتغل على نفسنا ولازم ولازم ولادنا يبقوا فاهمين انه هم بيلعبوا دور كبير مش بس قدام ربنا لوحدهم لا هم بيلعبوا دور في بالظبط المجتمع لان هم مش زي بعض احنا دايما في ب- من الحاجات اللي كانت بتفرق معايا قوي ان انا دايما بعزم اصحابنا اللي هم مش مسلمين آه بعزمهم في رمضان لازم وان هم مم، لا، مش ده مش مش بقى يعني.
الم... مش مش مسلمين ال... ال... ال... مس- ال- مثلا المسيحيين صحابنا المصريين لا دول عادي يعني احنا كلنا مننا وعلينا مع بعض بنحتفل بكل حاجه سوا من لا واحنا اللي هم ما صغيرين يعرفوش ال culture اصلا لا انا اه بتكلم عن الناس اللي مش عارفه اصلا ال culture بتاعنا ده ايه وبالنسبه لهم رمضان ده حاجه آه، مبهمه كده مش مش فاهمينها انا دول لازم مم.
اعزمهم في البيت كل سنه و- وبعمل عزومه عزوم فيها حرام اول مره اصحابي بتوع الشغل لما كنت لسه بدرس جم فكلهم ايه آه، American Canadian Australian فهم ما فيش حد فيهم فدخلوا بقى لقوا السفره المصري لقوا طبعا ال decorations والحاجات دي بس لقوا بقى فقالوا لي هو انتوا بتاكلوا كده كل يوم؟ قلت لهم لا ده احنا عاملين عزومه انتوا فاهمين غلط لا كنت عامل لهم بقى لا هو كبده اللذيذ ان وسجق هم يبداوا وكشري يسالوكي بقى اه كمان اه اه كنت عامل بيبداوا لهم بقى كل يسالوكي حاجه يعني وده ايه بس وايه النقشه دي وانت تقعدي تقول لهم بالظبط ده الخياميه واطلع لهم في صور واعمل لهم مش بالظبط فاهمين يعني بتبقى حاجه لذيذه قوي ان انت بتفهميهم احنا why do we go all out يعني حتى كلمه العيد لما بشرح لهم احنا عندنا عيد بقول لهم this is our Christmas This is our Christmas ده حتى بالعكس انا بقى لما عرفوا ان هو This is our Christmas اكشلي هحكي لكم بقى قصه لذيذه قوي كنت ناسيها القصه دي آم، لما كنا في امم جنيفا اول سنه يحيى كان بيصوم لاول يعني كان ص- كان هيبدا يصوم وكان مصر ان هو يصوم في المدرسه بس كان قال لي ايه مش هقول لحد عشان ما حدش يتريق عليا عشان ما حدش يغلس عليا وكده كان عنده 10 سنين فلا كان بيتم 10 سنين لسه فقلت له حبيبي انت اصلا الصيام مش عليك فلا انت لو مش عايز صوم وعايز مثلا بعد ما ترجع من المدرسه الساعه 4 ولسه الصيام 9 ونص فلسه قدامه خمس ست ساعات صيام تمام يعني مفيش مشكله آه قال لي لا ماما انا عايزه اصوم في المدرسه انا بصوم من زمان وانا عايزه اصوم طب يا حبيبي اوكي فعملنا ايه انا وواحده صاحبتي رحنا المدرسه اتكلمنا معاهم طبعا انا كنت بشتغل هناك فدي كانت ميزه كبيره بس صاحبتي ما كانتش بتشتغل هناك مثلا يعني فروحنا قلنا لهم احنا عايزين نتكلم مع الولاد نشرح لهم ايه رمضان ومش هنجيبها من ناحية الدين بس لا احنا هنجيبها من ناحية ال... ان ليه رمضان ده حاجة احنا بنعملها فهو مش مجرد ان هو آه، م- منك... زي ما الناس بقى بتقول اصل احنا ما بناكلش وما بنشربش عشان نحس بالفقراء طب ما الفقراء بيصوموا يعني ما فاحنا ليه بنعمل كده لا واحنا بنعمل ال- ال- الموضوع ده عشان يقوينا عشان نركز في الحاجات الغلط اللي احنا بنعملها عشان يبقى عندنا self control عشان يبقى عندنا يعني زي ما بيقولك ايه بنتدرب للسنه كلها اللي جايه ان كان لنا عمر فروحنا عاملين انا ساعتها انا فكره انا ال kindness بحب قوي calendar الطريقه دي اه ايه وساعتها بقى اتنشأت فكره ال kindness calendar بتاعتنا اللي هو امم ايه 30 يوم في حاجات خير صغيره بنعملها كل يوم حاجه صغيره المدرسه بتعملها مع بعض المدرسه رحبت جدا بالفكره ورحت اتكلمت مع الولاد كان الحديث كله ربع ساعه وربع ساعه على ايه هو رمضان من وجهه نظر ال- العالم مش من وجهه نظر بس ان انا ما باكلش وما بشربش لا في الحاجات اللي انا قلتها دي عايزه اقول لك ان الولاد عملوه مع يحيى في سنتها ما كانش طبيعي فكان ايه بقى الولاد بينزلوا يلعبوا كوره في البريك عادي فكانوا عشان يحيى ما يجريش كتير كانوا بي... كانوا اتفقوا معاه ان انت تقف goalkeeper عشان ما تبقاش بتجري فكان بيقف جول okay وكانوا امم بياخدوا ادوار على هياكلوا امتى فدايما يبقى هو مع حد تاني ما بياكلش وهم يروحوا ياكلوا ويبدلوا عليه عشان ما يبقاش لوحده okay تحفه وبعد ما جينا وقت العيد وده بقى انا عايزه اتكلم فيه على العيد ان لما جينا على وقت العيد فجأة عملنا كلنا هدايا للولاد اللي معاه في الفصل اللي عملوا معاه ال kindness calendar وكتبنا لهم جوابات آه، بخط ايده كان طبعا هو بيبص لي اللي هو انا هكتب لل 20 بني ادم جواب قلت له لازم تعمل كده فكتبنا بخط ايده جواب وبعتنا لاهاليهم بقى ايه آم، ورقه آه، كشات صغير كده في بقى تمر وفي نتس وفي كده وبنقول لهم شكرا ان انتوا ايه يعني خليتوا اولادكم يشتركوا معانا وبتاع وطبعا في النص عملت طبعا افطار في البيت عندنا على لل- وعزمت اصحابه كلهم وعملنا زي ما انت بتقولي كده بالظبط games و activities ومش عارف ايه على ايه رمضان بس في اخر في العيد بقى الناس بدات تهديه يحيى لان هم بداوا يفهموا ان ده الكريسماس بتاع يحيى يعني زي ما احنا في فبدأ الكريسماس الهدايا بتاعهم بقى ايوه فبدل في الكريسماس بتاعهم احنا جبنا لهم جبنه للولاد صحابه طبعا آه، هدايا و- وحاجات وجاملناهم وبعتنا ورد على البيت وكده لان دول اصحابنا واحنا بنجاملهم فهم راحوا عاملين نفس الحاجه ليحيى آه، بعتوا له برضو هدايا كلها cute حاجات رمزيه وبعتوا لنا احنا برضو ورد وبعتوا لنا non alcoholic champagne و... يعني عملوا لنا حاجات تحفه لذيذه قوي عشان آم، يحتفلوا معانا فانا بقول ان هو دايما يعني الدنيا بتبقى اصعب لما الواحد بيبقى عايش بره بلده طبعا بس آم، بشوية نظام في البيت وبره البيت زي ما كانت آية بتقول روتين محطوط أنا هعمل كذا في وقت كذا أنا بحب قوي إن إحنا نكتب كمان يعني اللي أنت كنت بتقوليه نكتبه آم، عشان الولاد يبقوا visualizing ده فأنا هصلي كام صلاة آم، أنا ه... ه- أنا صمت ولا ما صمتش في اليوم ده آه، أنا إيه الحاجة الحلوة اللي أنا عملتها لحد تاني بالنسبة لنا إحنا كان مم.
kindness calendar ده بنقيس عليه ايه الحاجات اللي احنا عملناها آه، ايه الخير اللي احنا عملناه هل انا اتبرعت وهتبرع امتى وازاي دي كانت برضو دي قصة كبيرة برضو عاملة عليها videos كتير السنة دي ان شاء الله فدي برضو من الحاجات اللي احنا بنسخن بيها للولاد فهي بتبقى مهمة ان انا ابقى داخلة رمضان وانا منظمة بغض النظر انا هعمل حاجة ولا هعمل 20 حاجة وبغض النظر بالظبط، ولادي صح.
دول عندهم سنتين ولا عندهم 20 سنة ما بتفرقش وزي بالظبط ما انا ب- ب- بقيس لهم انا بقيس مع حاجتي برضو
يعني يا حنان if I may اضيف معاكي عشان انا وانت please عملنا موضوع ال points دي من مع زمان من بعض ايام ما اه من صغيرين هما كانوا صغنطاطين فاكره كانوا صغنطاطين قوي و... وانا حتى هذه اللحظه يعني قعدت احياء ال tradition دي اللي هي دلوقتي بقت ال goodie bags وبايام انا بقى من ايام برضو ما كنت بجيب ال... ال... الاكياس وانا اللي بكتب عليها الارقام دلوقتي الحاجات دي ايوه بقت بتتباع جاهزه فاهمه موجوده يعني برضو جاهزه الحاجات دي خلاص انا خلاص ال... ال... الجيل بتاع زين وملك ده علمني crafts ما كانش في حاجه اسمها ديكورات رمضان بالظبط كنت بجيب الورق الملون واجيب ال Cricut واقعد اكتب الحروف واقص واعمل الديكور بايدي دلوقتي بقت كل حاجه available بس آم، كان بيجي سنه لاني بقى كل سنه بعلي وكل سنه بقى هعمل ال 30 goodie bag وهنعمل ال planner وهنعمل الافطار وهنعمل مش عارفه مين لا جالي سنه او سنتين آه، الحياه حصلت ولقيت نفسي رمضان الاسبوع اللي جاي وانا لسه ما عملتش اي حاجه من الحاجات دي خالص و very stressed out لاني عليت سقف التوقعات قوي السنه اللي فاتت قعدت مع نفسي واللي انت بتقوليه بالظبط ده is very very accurate whether هنعمل حاجة أو 20 حاجة المهم إن احنا نبقى داخلين رمضان بنية إن احنا هنعمل حاجة ونبقى بهدوء وعايزة أقول لك أنا اليوم ده كنت stressed out قوي لأني كنت حاسة إن أنا إيه إن هما بقى الولاد متوقعين مني بقى إن أنا هعمل حاجات كتير عملت بقى خطة أنا ولا كنت مجهزة أي حاجة أنا ب- عمالة أبص للبوكسات كده وما يعني متوترة جدا مش عارفة أبدأ منين رمضان بعد بكرة رحت قعدت معاهم وقلت لهم إيه رأيكم السنة دي نشترك مع بعض فهنعمل إيه في رمضان تحفه ادي نوتة ادي نوتة ادي نوتة كل واحد فيكم يفكر معايا وبقوا a part of it و it was actually easier ان انا بسمع منهم هم حابين يعملوا ايه وقادرين يعملوا ايه بدل ما انا اللي كنت بقعد مم.
افكر ايه ما تيجوا نعمل 30 حاجة وكل يوم مش عارفة مين وده كانت الفقرة اللي انا اتعلمت فيها ثانية واحدة مبدئيا هو اكيد احنا كلنا عارفين المعلومة دي بس اعتقد كل ام بتاخد الافاقة دي كل فترة ان انا ولادي مش زي بعض صح السن مش زي بعضه كل صح شخصية مش زي بعضها فكانت اللحظة دي بالنسبة لي حلوة قوي ليه؟ لأني ببقى حاسة إن إحنا كأمهات بنحط على نفسنا ضغط رهيب في ال aesthetic بتاع رمضان والديكور والمش عارفة مين والحاجات اللي عايزة أعملها للعيال to a point إن إحنا بننسى نفرح بالشهر صح صح يعني بننسى ان انا اقعد واقعد عيالي حواليا ويلا بقى نستقبله مع بعض وايه الحاجات اللي هنعملها مع بعض ومش عارفه ايه هندكور وهنعمل كل هنديكور وكل الكلام ده كله بس ما ينفعش يبقى فيه عليا ضغط رهيب ان انا انسى افرح بالشهر بالظبط شخصيا ودخلته وبان احنا مع بعض وابقى مركزه قوي في الجداول وفي الحاجات دي be organized بس in the same time be kind to yourself ال kindness calendar بتاعتك دي لو طبقناها علينا احنا شخصيا انا عايز السنه الجايه السنه الجايه انا هعمل واحده بقى للكبار يعني واحده كده guide للامهات للكبار الامهات اه عايزه اقول لك على حاجه تانية بعد اذنك في ال point اللي انت قلتيها لما please كنتوا بتتكلموا مع الولاد وكده احنا عندنا مثلا ما كانش فيه الموضوع ده في امريكا ما كنتش ما كانش عندي المساحه ايوه ان طبعا انا مختلفه اتكلم على آه، المسلمين واحتفالات المسلمين مم.
وانا فاكره انا ابني الكبير 17 سنه فلما كان هو في KG ورحت واتكلمت مع المدرسه بتاعته هاجمتني جدا آه، لما قلت لها طب هو اشمعنى انا ابني بيرجع يلون ال menorah بتاعت ال Hanukkah وال Chinese New Year والكريسماس ومفيش وما بيعملش اي حاجه ليها صله بيه ما انت لو بتتعاملي ان الموضوع احنا بنتكلم على international holidays فين ال holiday بتاعتنا احنا بالظبط والسنتين دول حصل هجوم رهيب كنا في الكلام ده انت بتتكلمي هو 17 سنه يعني كان عنده خمس سنين almost 11 12 سنه مم.
آه والاهالي ساعتها ما كانوش متقبلين فكره ان انت تدخلي عليا ورقه الوان فيها صوره جامع وواحده محجبه وبتاع عايزه اقول لك ان انا حاجه من الحاجات اللي انا فخوره بيها جدا لما ببص في بالله الموضوع ده هو ان انا عمري ما استسلمت للقصه دي وان عرفت حقوقي ايه ولما حد بيكلمني هنا كنت بقول لهم نفس الموضوع احنا بننسى ان احنا لينا حقوق وبنخاف عشان احنا اقليه في الغربه وبنخاف نتكلم لحسن يحطونا على المش عارفه مين انا ما بقولكيش روحي اتخانقي ولا هاتي اشاربات وهتجيبيهم في المدارس انا ما بقولكيش اعملي العبط ده انا بقول لك اعرفي ان انت ليكي حقوق وحقوقك من ابسط حقوقك ان انت تروحي تقولي للمدرسه البابليك اللي انت ابنك او بنتك بيروحوها زي ما هتعلموا ابني وبنتي كذا وكذا وكذا من حقي اقول تعلموهم كذا وكذا وكذا لو مش ناويين تتكلموا على رمضان والعيد يبقى ما تتكلموش على حاجه تانية صح.
لان احنا بقينا عايشين في وقت النهارده الاقليه بقى ليها صوت ايوه بالظبط الاقليه بقى ليها صوت وانا ببص النهارده على ال class بتاع آية ان انا ما بقتش بستأذن انا بقى عندي جرأة كده ان انا لما بقابل المدرسة في اول يوم في السنة مدرسة جديدة ما اعرفهاش مساء الخير رضوى مامة آية عندك كام مسلم في ال class كده اهو بس- بالظبط كده اهو ورمضان هنعمله امتى انا am volunteering ان انا اجي اتكلم ما بقتش استأذن انا ما بقتش ب- ب- بفترض ان هي احتمال تقول لي اه او لا ده حق من حقوقي وانا بقى دوري ان انا ممكن يبقى معايا ام او امتين كمان في ال class مش مش مش عايزين يقعدوا قدام ال class ومش عايزين يتكلموا انا بقى ه volunteer بجيب بقى ال story وبروح ال class وبعمل ال goodie bags لاصحابها وبنجيب صينيه التمر وبقعد احكي قصه على رمضان ف we have to take ال initiative لو احنا مستنيين ان الدنيا اللي حوالينا هي اللي تجيب لاولادنا حقوقنا بالذات في ال minority او في الايام اللي احنا عايشين فيها دي يبقى اولادهم ولادنا مش هيطلعوا حتى عارفين يسالوا على حقوقهم ايه هي انا معاكي 100% وانا معاكي ان احنا لازم ن- نقوي ولادنا وهم في الغربه ان هم وهم على فكره مش في الغربه كمان ان هم لو ما اتغربوش دلوقتي هيسافروا يتفسحوا في حته ويرجعوا يعني هم لازم يبقوا فاهمين ده ان بالظبط.
انا مختلف بس انا واثق في نفسي انا مؤمن باللي انا وق- ب- بعمله انا عارف تاريخي كويس جدا جدا جدا فلما هتحط في وضع ان انا لازم اعمل اختيار وان انا أت- استخبى ورا ولا ان انا اقول اللي انا عايزه بصوت عالي انا هقول اللي انا عايزه بصوت عالي لان انا واثق في نفسي ودي مهمه جدا ان ولادنا يشوفوها لازم ومهم ان يشوفونا هم بنعمل ده فاهمين مفيش حاجه اسمها انا بس مختلف هو انا مختلف وانت مختلف وانت كلنا مختلفه وكل مختلفين.
واحد كلنا مختلفين فانا لو هحترم اختلافك انت كمان تحترم اختلافي بس فانا لما اجي اقول انا النهارده مش هلعب عشان صايم او انا النهارده مش عارفه ايه وهك... بتفرق قوي بقى عن السن الصغير والحمد لله احنا بقينا عايشين في وقت اكيد لسه فيه عنصريه وكل الكلام ده طبعا بس تقبل تقبل ال ال الأقلية بقى موجود ما بقتش بقى أهاجم قوي لما أقول لمدرسة بنتي الصغيرة أنا جاية وهقرا كتاب على رمضان وهديهم arts و crafts على مش عارفه مين بقى في ترحيب لأن بقى في حاجات تانية واحتفالات تانية هم عايزين يعلموها فاحنا نبدأ ن- يعني نتكلم من ال- من المنطلق ده ان احنا ما بقيناش عايشين في- من عشر سنين فاتوا احنا بقينا بنتكلم ان المحجبات بيطلعوا على Netflix بالظبط.
وان كل حاجه بيطلع كل الحاجات موجوده في الافلام فخلاص يبقى انا لا و... و...
زي- زي- و... وهي الفكرة بس ان زي ما انا كمان عايزة الناس تتقبل تتقبلني باختلافاتي انا لازم اتقبل الناس التانية حتى لو انا مش مقتنعة باللي هما بيقولوه او انا مش مقتنعة بوجهة نظرهم بس انا لازم انا ولادي ب- يبقوا انا قاعده اقول لاولادي كده احنا we respect we don't have to accept لا I don't have to accept انا احنا اللي مش بن accept.
بالظبط انا مش لازم اقتنع بوجهة نظره او ابقى شايفة ان احنا بس انا لازم أح... لا- زي ما انا عايزة حد يحترمني عشان انا كمان مختلفة انا لازم ابقى على الاقل محترمة البني ادم اللي قدامي ده بالظبط مش لازم افهم اختلافك بس انا هحترم وجودك بس هو ده هي دي وهم لازم يكبروا ده طبعا احنا ولادنا اضطروا يعملوا كده واحنا في الغربة بس هي دي حاجة مم.
لازم نفضل مكملين فيها آية final words لو انت آخر حاجة عايزة تقوليها ورمضان داخل علينا عايز تقولي ايه يا رب يا رب يا رب رمضان آه، يجي ب- بسكينته وبلطفه يا رب على كل حد يا رب آه، صغير وكبير متغرب وفي بلده آه، لكل الناس يا حبايبي اللي موجوعة واللي في الحرب وكل الناس كده تبقى واقفة واقفة آه، يعني مش عارفة أقولها إزاي بس آه، يحسوا بطبطبة ربنا على قلوبهم آه، مهما كان ظروفهم و- ومهما كان مكانهم
جميلة يا امين آية امين امين أثرت قوي رضوى عايزة تقولي حبيبتي يا final رب words
آه يعني بدعي ان رمضان ده يبقى جميل علينا وعلى اولادنا ونفضل كلنا بصحتنا واولادنا بصحتهم وما ننساش ابدا حتى لا نقلة فالنعم دي الحاجة اللي أنا دايما بقعد يا رب.
أفكر نفسي بيها حتى لا نقلة فالنعم إن إحنا يا رب طالما مع بعض وكويسين ناقص مش ناقصين وبصحتنا الحمد لله اي حاجة تانية في الدنيا تهون وكفاية ان احنا بنقوم الصبح صايمين وبننهي اليوم بنفطر مع بعض او بنطمن على بعض وبنبات كلنا تحت سقف واحد دي في حد ذاتها نعمة رهيبة و... و- وان شاء الله نفضل ن... يعني نكبرها ونحليها ون... ونفرح ولادنا بالحاجات اللي احنا عمالين نعملها دي بس ده بالنسبة لي الاساس حتى لا نقلة فالنعم الحمد لله عايزه اقول حاجه كمان صغيره افتكرتها ان انا اكتشفت ان انا لما ب- بكون في موقف آه، او في whatever ببقى آه، بتاخدني ال- ال- اللخبطه وبنسى ادعي وحسيت قد ايه هو ربنا مدينا the magic آه، word of انا آه، ادعوني استجيب لكم وانا آه، انا مش بستعملها enough خالص اه
فحاسه ان احنا محتاجين نركز قوي ان احنا مش بس ندعي لما يكون عندنا مشكله ندعي ندعي طول الوقت وفي اي وقت وعشان اي حاجه حتى لو حاجه صغيره حاجة حتى لو حاجه احنا شايفينها تافهه بجد ندعي هي ممكن ونع- أقول لكم حاجة ونعلم بقى بعدها؟
لا وهزود عليكي ونعلم ولادنا الدعاء لان هم طبعا لازم نش- يشوفونا ب- بندعي لازم Of يشوفونا course.
وهم واحنا بنصلي تعالى حبيبي صلي معانا تعالى حبيبي امني النهارده تعالى آه، صلي آه.
معايا جبنا الاسدال الجديد جبنا السجاده الجديده جبنا مش عارف ايه صح، عملنا الحمد ركن لله.
صاله نسينا نقول الكلام ده يا رضوى بنقوله كل سنه جبنا السجاده جبنا الحاجات دي عايزين كل ده مهم ان هم يشوفوا الكلام ده ويبقوا شايفين انه ده جزء من ال pattern والدعاء ده ودي برضه معلش دي حاجه لازم disclaimer احنا ساعات بنقول لاولادنا ادعي وربنا عشان ربنا يعمل لك اللي انت عايزه طب ما هو ساعات اللي هو عايزه ما بيتعملش هو مش شرط لا، ان عشان ربنا يعمل الدعاء لك اللي فيه صح والخير بس ربنا يعمل لك اللي فيه الخير ان هو رب كده و- ودي برضو من الحاجات اللي احنا بنربي عيالنا بيهم ان هو مش شرط ان انا كن فيكون انا مش ه- مش هطلب الطلب فهو هيجي لي حالا لا انا مم.
بطلب و و و وربنا سبحانه وتعالى هيديني الطلب ده او مش هيديهولي بس انا لازم يبقى عندي اليقين بتاع ان الطلب ان انا ب- بطلب وربنا عايزني الخير بس دي حاجة بتيجي مع التدريب وبتيجي مع الديسابوينتمنتس و... وانا طلبت ربنا ان انا اكسب الماتش وما كسبتوش وانا صليت وربنا ما ما نجحنيش في الامتحان و... ودي بقى كلها هنا نقط مهمة بس رمضان فرصة ذهبية ان احنا نعلم الكلام ده كله وان احنا نعلم يعني ايه صدقة وان احنا نعلم يعني ايه ان احنا ن volunteer وان احنا نساعد بعض ونساعد في البيت ونلم اصحابنا ونلم اهلنا ونبسطهم في العيد تحت نبسطهم في العيد دي 10 10 20 سطر لان هما لازم يحسوا بحلاوة العيد ولازم نلبس لبس جديد ده البيجامات العيد دي يعني بالنسبة لي اهم حاجة ان احنا لازم نجيب بيجامة ولازم ن- نجيب ايوه بس حاجات انت قلتي حلوة صح كمان ان احنا والاسدالات الجديده بتاعت اسدالات رمضان جديدة وال corner بتاع الصلاه وانا بالنسبه لي انا بحب اعمل corner السحور آه، جنب اوض النوم كده بروح جايبه ترابيزه صغيره واحط شويه مفارش علشان لما نقوم بالليل ما نبقاش تعبانين بقى ان احنا محتاجين نروح لحد المطبخ لا ده السحور ك- ففي تفاصيل صغيره بقت الولاد دلوقتي بتسالني انا لسه معزله بيت جديد فبقت الولاد بيقولوا لنا ايه فين بقى او رمضان corner يعني هم كانوا متعودين ان هو كان في space معين كده طب ما تيجوا نعمله في الحته دي هم خلاص بقوا عارفين ان احنا في corner معين لازم نقوم له في الفجر هنقعد مع بعض مسقطين كلنا بنتسحر واحنا ب- بننهار لحد ما نصلي ونخش فهي التراديشنز دي اللي انت بتقوليها يا حنان والله كلها حاجات صغيره بس بتفرق بتفرق قوي وبتجمع مع بعض بتفرق وبتجمع وهم بيبقوا مبسوطين جدا جدا لما احنا كمان معلش احنا بنبني لقدام ما هو احنا الحاجات اللي احنا بنعملها دي ما احنا اهالينا كانوا بيعملوا معانا حاجات كتيرة واحنا صغيرين و- واحنا خدناها وطورناها او عملناها زي ما هي فاحنا اللي بنبنيه النهارده في ولادنا هم هيعملوه احسن مننا مع ولادهم ان شاء الله اخر حاجتين افتكرت ان انا برضو دايما بانسست عليها انا والولاد يعني او بفكر نفسي وبفكر الولاد بيهم ان احنا ناخد نية في كل حاجة بنعملها أذن كل حاجة صح يعني اللي هو آه، أنا رايحة المدرسة أنا رايحة المدرسة عشان أنا عايزة آه، أبقى كويسة عشان عايزة لما أكبر عايزة آه، أبقى I'm smart enough إن أنا أبقى عارفة أشتغل في حتة كويسة أنا رايحة الرياضة النهاردة رايحة تمريني عشان أنا عايزة build up muscles عشان آه، ربنا أمرني إن أنا أخلي بالي من جسمي فقصدي take this نية في كل aspect في حياتنا بيودي الحياة لحتة تانية صح وهنا بقى ساعتها لما هتعلمي الدعاء هتعلميه على تعليم مظبوط
بس لا ما انا قصدي بقى ده بيكمل ده ده بيكمل ده بالظبط.
تحسي ان دايما في حاجه ال- ال- دي بتكمل دي وتاني حاجه بقى عايزه اقولها ع- آه، ان الحاجات الصغيره ساعات اللي بتضايقنا اللي احنا بنبقى مش عارفه مش عارفين هي حصلت لنا ليه او بتضايق الولاد او الحاجات اللي بتحصل في المدرسه آه، يعني I came to a conclusion ان ربنا قذفها في قلبي كده ان هو لولا الحاجات اللي بتحصل اللي احنا مبقاش فاهمين بتحصل ليه او بتضايقنا ما كناش اتعلمنا سكيلز معينه في طبعا الحياه طبعا.
يعني لولا الناس اللي بتضايقنا ما كناش علمنا الصبر ما كناش علمنا ان احنا لازم نتغافل عن حاجات في حاجات معينه كده بتعلمنا حاجات فلازم نrest assured ان كل اللي بيحصل ده بنتعلم منه حتى لو احنا متضايقين دلوقتي بس at the end of the day هو في skill و value we need to learn ما كانش هي- هنتعلمه غير بده صح فشكرا يا رب على ان انت عملت لي ده صح صح بس هي عضله صح أوي.
وبنمرنها آه، اولا انا بختم season 3 آه، دلوقتي فانا ما كنتش لاقيه ان في اي حلقه ممكن تبقى احلى من حلقه دخول رمضان وهنرجع لكم ان شاء الله تاني آه، في مايو باذن الله بالحلقات الجديده season 4 ان شاء الله ويبقى كده تمينا سنه ان شاء الله في الموضوع عائلي جدا بس انا عايزه اختم بان ربنا يفك الكرب على اهل فلسطين لان آم، طبعا على ربنا يكرم ولادنا ويكرم اهلنا ويرحم كل امواتنا و... و... بليز امنوا معايا وانا بقول الكلام ده بس آه، يا رب ربنا آمين يا رب يا رب يفك الكرب على اهل فلسطين لان اللي بيحصل ده افتراء وظلم آه، ملوش اول من اخر حقيقه فهو لازم آه، يعني احنا ربنا وعدنا فان شاء الله انا مؤمنه بده يمكن ما نشوفوش في حياتنا بس انا عندي يقين ان احنا ان شاء الله هن ربنا هيكرمنا ب- بالناس دي لان اللي بيعملوه او اللي عدوا فيه آه، مش طبيعي رضا وآية بجد نورتونا النهارده لو الناس عايزه تتواصل معاكم تتواصل معاكم ازاي غير انستجرام انا هحط ال accounts بتاعتكم في حاجه تانية ممكن يتواصلوا معاكم بيها انا حاسه ح- اسهل حاجه انستجرام انا ممكن Instagram وال website عندي كمان نفس الموضوع خلاص يبقى هنبقى هنحط كل الكلام ده في ال في ال links لو اي حد عايز يتواصل معاكم ولو وكالعاده اصلا يعني انتوا محدش بي... لو عايزين حاجه ابعتوا لي وانا هوصلكم بالناس طبعا فنختم بكده وان شاء الله نشوفكم يا رب الحلقه تكون النهارده مفيده بالنسبه لكم كل سنه وانتم طيبين لكل الناس اللي سامعانا وان شاء الله يا رب نشوفكم season 4 كل سنه وانتم طيبين شكرا ان انتم سمعتونا لحد الاخر لو عندكم اي سؤال او اي اقتراح ارجعوا لنا على اي منصه من منصات The Family Hub واحنا بجد بيفرق معانا رايكم وبنحاول على قد ما نقدر نتحسن كل مره يا رب الخير كله ليكم دايما والناس اللي بتحبكم